قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِعَدْلِهِ يُوَاتِرُ لِلْبَشَرِ فِي الدُّنْيَا مِنْ قَدِّي وَأَمَّا الشَّيْطَانُ يَفْتَحُ بِبَابٍ الْكِبْرِ وَالْوِسْوَاسِ اصْغِرْ فَعِنْ نَفْسَكَ أَوْ تَكْبَرْ فَعِنْ النَّاسِ السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب المنة والعطاء والفضل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من أحبه وأحب سنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله يمكن استمرارا لكلامنا اللي بدأناه بالأمس في حطم صنمك وكنا قد توقفنا عند كلمة غلسة قوي كلمة ليه والثلاث كلمات دول يمكن فيهم مشكلة حتى في القرآن أنا ولي وعندي قارون قال إيه إنما أوتيته على علم عندي فرعون قال إيه أنا ربكم الأعلى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين والإنسان عموما الإنسان عموما إبليس قال إيه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الإنسان قال إيه اللي احنا قلنا امبارح ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي أنا أستاهل أنا أستاهل أن ربنا يرحمني أنا أستحق أن يوسع عليا أنا أستحق أن يديني الولد أنا أستحق أن يوسع عليا في الشقة دي أنا أستاهل أنه رفع قدري بين الناس مشكلة مشكلة من المشاكل اللي توقفنا عندها بالأمس ولذلك ولله در القائل من رأى نفسه قبل أن يرى الناس قبل أن يرى الناس لم يره الناس في إنسان بيشوف نفسه إنسان شايف نفسه قبل ما يشوف حد كل اللي حواليه دول لا وجود لهم كأنه خيال كأنه حلم يكون قاعد مع الناس بس مش شايف حد متصدر المكان وشايف أنه أفضل الجالسين أعلم الجالسين أجمل الجالسين ولذلك المحاسبي يقول الأنا العجب يعني هو حمد النفس على ما عملت أو علمت ونسيان أن, ونسيان أن النعم من الله إن عشان صنم الأنا يبقى له بيئة موجودة صالحة جوه القلب يقدر يترعرع فيها وينمو الإنسان نفسه يحمد نفسه على ما علم أو عمل إن صلى يقول لك تمام ان حل مسألة رياضة ولا مشكلة اقتصادية ولا ولا ولا حتى لو تاخد بالك في لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله اللي بيحصل إن بعض الناس يروح لك مكان يقول لك كلمه أبويا الحاج فلان ده كلمته مسموعة أما هيروح الموضوع منتهي ف ابويا الحاج فلان ده بيروح بالاحساس ده ولذلك ممكن يحكم حكم غلط قد لا يرضاه احد الطرفين يقول لك انا اقعد في قاعده قلت فيها كلمه وتترد العيال ولاد امبارح دول يردوا عليا كلمتي ده انا اللي كلمتي مش عارف بقولها البلد بتتهزلها يا عم اقعد على جنب كلمتك غلط ايه المشكله ايه المشكله يعني المفروض ان البني ادم يكون فاهم مش انا رايي افضل الاراء ولا انا اقتراحي افضل الاقتراحات ولا انا تفكيري افضل مش ممكن مش ممكن دي تبقى مصيبه يبقى ان يحمد الانسان نفسه على ما علم او عمل وينسى ان النعم من الله جل وعلا وكذلك الامام الغزالي في احياء علوم الدين يقول العجب هو استعظام النعمه والركون اليها مع نسيان المنعم شوف الكلام ده استعظام النعمة اللي حصلت عندي ولاد كتير عندي فلوس كتير عندي عندي ويركن إليها وينسى المنعم سبحانه وتعالى ولذلك بيجي منين العجب يا جماعة العجب بيجي ساعات من كمال ديني أو من كمال دنيوي تخيل أنه العجب ده قد يأتي في الإيمان قد يأتي في القوة قد يأتي في النسب قد يأتي بالجمال قد يأتي قد يأتي يعني له دواعي كتير جدا العجب له دواع كثيرة تسببه تنمي صنم الأنا ووثن الذات داخل العبد ولذلك أحد السلف يقول للعلم طغيان أشد من طغيان المال تخيل بقى العلم أو والله العلم علشان ما بتبقاش فاهم آآ آآ وعلمك ما لم تكن تعلم ما انتش فاهم كده فاهم انك انت عرفت البخاري ومسلم وقريت في الصحيحين و... وقريت في السير النبوي لفلان وعلان ومسكت كتب الفقه وعمدة الاحكام والاسامي الكتير اللي احنا بنسمعها من علمائنا دي انك انت كده خلاص يعني ها ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا على لسان النبي ويوجه له الخطاب ويقول ربي ربي زدني علما لسه انا عشان احنا اتفقنا اول ما توصل لمرحله تقول انا عالم بدات السقوط الى الجهل فالعلم له طغيان قد يعجب الإنسان ويكبر في قلبه صنم الأنا بسبب العلم وبناء على كده يعمل إيه ده يخليه طول النهار بيبص للناس باستحقار كتكوا القرف يا أخي لموا نفسكم يا أخي مليتوا البلد أعوذ بالله ده الناس هتروح في داهية ده الناس مش هتشوف خير هي دي بلد تستاهل الخير هي دي بلد تستاهل ان ربنا يرضى عنها هي دي بلد هي دي بلد مش ساعات بيحصل فينا كلنا بنقول كده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم بكلامه أو فهو أهلكهم يعني هو أهلك واحد فيهم هو أشدهم هلاكا إنما طب ما ممكن واحد يقول كده ها حزينا على أمر الدين لا بأس لا بأس الإمام أحمد بن حنبل قال مش شايف بأس إنه إنسان لما يقول الناس هتروح في داهية وهو حزين على أمر الدين مش بيشعر إن صنم الأنا ها اللي جواه بيخليه بيقول كده انه افضل الناس وانه احسن الناس ولذلك هتلاقي دواعي كثيرة شوف عاد الله جل وعلا في سورة فصلت ما هم عملوا ايه دول عاد عاد دول عملوا ايه فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة ها في حد في حد اجمد مننا يمكن ساعات بنشعر ده في في خطابات الرؤساء الامريكيين لما شعبهم يضغط عليهم علشان يوروا للمسلمين العين الحمراء فيقوم مطلع الطياره من غير طيار والطياره بدون مش عارف ايه وال والفانتوم الايه اللي بتشوف رقم الفانيلا من ورا ومن جوه وحاجات غريبه كده ويبتدي يحس انه خلاص يعني ها احنا احنا عاد وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم شوف بقى الانسان اللي ما عندوش الانا دي وعارف انه وخلق الانسان ضعيفا وعرف انه ممكن حته برغوت ما يناموش طول الليل الانسان ده اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه يبقى احنا نشوف ده واللي يقف فاكرين صاحب الجنتين ها انا اكثر منك مالا واعز نفرا ده انا عندي فلوس قد كده كنت بحكي لكم زمان بقول لكم انه يعني بعض الراقصات كانوا بيتخانقوا مع بعض على الفلوس اللي عندهم تلاقي بنتي ده انا لو وقفت على الفلوس اللي عندي ابص على موزمبيق كانوا بيتكلموا كده بيتفاخروا قدام بعض على صفحات الجرايد في خناقات فسبحان الله العظيم وقف ده قال انا اكثر منك مالا وعزوتي ما اقولكش لو غلطت فيا هعمل بصباعي كده بس هتتفرتك وانت قاعد هيقطعوك هيعملوا فيك فربك جل وعلا لأنه عظم صنم الأنا بداخله هكذا قال وأحيط بثمره يلا خد فوق نفوخك بقى علشان تعرف قدر نفسك اوعى تبص للي حواليك انك وصلت لهذه المرحلة بفضل منك بأسباب وهبها الله لك عملت بذاتها وإنما هي بفضل الله تبارك وتعالى من نسب أنا منسب عيلة فلان وحد يقدر يكلمني ده انا اتصل بحماية مش عارف يعمل ويسوي وهكذا ولذلك يا أخي شوف يقول لك إيه يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر المتكبر ده اللي في الدنيا كان قالب الدنيا ده هيحشر قد كده الناس تدوسهم بأقدامهم لما تعالى بقى نقعد أنا وإنت نتفرج على نماذج ما شافتش نفسها بل بالعكس هذه النماذج رغم إيمانهم ورغم تقواهم ورغم يعني حسن علاقتهم بالله جل وعلا ورغم العلم اللي ملأوا به الدنيا ما كانوش بيشوفوا نفسهم تعال اتفرج عن عن- على واحد اسمه عطاء السلمي عطاء السلمي لما كانت الاسعار الاسعار تغلى والله بيحكوا كده يعني فجأة كده مثلا اللحمة بقت ها بخمسة ساغ ولا بقرش ساغ على زمانه بقى يعمل ايه يمسك بطنه يقعد يلف حوالين نفسه ويقول كل هذا بسبب عطاء لو مات عطاء استراح الناس ده ايه التواضع ده ده ايه التواضع ده لما واحد يقف على عرفة ويبص على الناس عمالة تعيط وتبكي عارفين يقول ايه اللهم لا ترد هذا الموقف من أجلي ما تردش الناس اللي بتعيط دي واللي عمالة تبكي لك وتتوسل إليك المغفرة والرحمة بسبب أن أنا موجود وسطهم وهو قد يكون أفضلهم ولكن سبحان الله قلت لكم علمونا والله كيف نعيد النظر مرة أخرى في التعامل مع الذات مالك بن دينار قاعد في المسجد بيقول لو نادى مناد في المسجد ليقم شر الناس لقام مالك بن دينار يا يا على الكلام الكبير قوي أبو سليمان الداراني قال حاجة حلوة جدا وبجد بقى لازم نتعلمها إن لما حد يحب يحطك في مكانه ها افتكر كده دايما اللهم أنت أعلم مني بنفسي كان دايما على ما أعتقد علي بن أبي طالب يقول كده أنا أعلم بنفسي منكم والله أعلم بي مني لازم كده فاكر قلت لك لما كان أبو بكر الصديق يمدح على طول بسرعة فيش عايز الأنا تت... ما تبقاش موجود خالص اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون كلمات توسل من عبد يعرف قدر نفسه ع- عارف عارف هو ايه هو ايه وده فضل مين اللي بيحصل ده الثناء اللي عليك من الناس هقول لك حاجة يا أخي الفاضل وأنا يمكن ده بخص بيه إخواني الدعاء لسبب بسيط عارفين المسجات اللي بتيجي في البار تحت دي الله يا شيخ عليك فين الشيخ فلان احنا هنتجنن مش شايفينه ع- ده احنا خلاص إيماننا بيضيع الراجل ده ما بيجيش على الشاشة ليه عارفين الكلام ده ده كلام صعب قوي ده كلام صعب قوي يعني أنا أشعر أنه من واجبي أن الشيخ ينصح اللي بيكتب الرسالة لما يكون فيها هذا الثناء اللي فيه إطراء وغلو ها يقول له يا ابني ما تنزلهاش ما توديناش في داهية يا ابني حرام عليك وانا لما اكون قاعد كده تخيلوا ان انا قاعد كده وطول النهار والليل جايلي رسائل عماله تقول يا سلام عليك يا شيخ خالد الله يفتح عليك ده انت ما حصلتش ده احنا الكلام بتاعك ده احنا من غيرك ايه هو ده اهو بعض الناس تعمل كده يا فخر الأمة يا زخر الأمة يا عماد الدين يا اللي الدين هيقع من غيرك يا اللي الدين عمل كده أول ما أنت غبت عننا أسبوعين لا يا جماعة يا جماعة نتقي الله اتقوا الله في الدعاء خليتوا الشياطين ركبت بعض الدعاء بسبب هذه الكلمات فلنتقي الله نحرص ولذلك أبو سليمان الدوراني كان يقول والله لا يستطيع أحد أن يضعني أكثر من وضعي لنفسي أنا عارف قدر نفسي أنا عارف قدر نفسي فأنا أعلم بمنزلتي ده راجل جامد قوي يعني يقول لك مهما تقوله انا عارف قدر نفسي بحط نفسي في المنزله اللي تستاهلها عشان كده كان بعض السلف يذلون انفسهم تعرف ناس من الصالحين يروح يمسك دورات الميه بتاعت المساجد ينظفها ويمسحها ويكنسها ويرشها ميه علشان حس من نفسه بس انها ابتدت تطلع لفوق واعرف بعض الناس والله من القراء اسال الله جل وعلا ان ربنا يفتح لهم يا رب لو سمع صوت كاسيت في المسجد بيسجل له يترعب يقول لك مش هصلي ها مش هصلي ما تروشونيش يا جماعه ما تروشونيش ارجوكم انما انت النهارده آآ آآ ممكن تلاقي خمسين ميكروفون قدامك وكله عشان خاطري ممكن تسمح لي ممكن تسمح لي ممكن تسمح لي قلق قلق الناس ممكن تعمل للداعيه قلق وممكن تعمل لاي حد في اي مجال ناجح قلق بالاهتمام الزائد المبالغ فيه هو النبي ده صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حد ممكن يتخيل أن العجب يتطرق إليه لا من قريب ولا من بعيد حد ممكن يسيب حد ممكن يتوقع كده لكن النبي بيعلمنا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله سبحان الله فالنبي بيعلمنا ده علشان ما نبقاش بنسمع ثناء الناس وإطراء الناس بهذه الصورة وأنا عارف نفسي أنا عارف الباب بيغلق عليا بعمل إيه أنا عارف بعامل زوجتي إزاي أنا عارف بعمل إيه في خلوتي أنا عارف وضعي مع الله في علاقتي ال- ال- في علاقة العبادة عاملة إزاي أنا أنا أنا أنا أنا عارف فلازم على الأقل أنكمش وأستغفر الله وأقول كلام أبي بكر الصديق وأقول كلام عطاء السلمي وأقول كلام مالك بن دينار والحسن البصري والسلف الحسن البصري يقول لك صحبت أقواما كنت بجانبهم كاللص كنت ماشي مع ناس أنا عامل زي الحرامي جنبهم ناس علوي قوي ناس علوي ولذلك يمكن عجبني واحد قايل قصيدة كده صغيرة عجبتني في كلامها قالوا تكبر قلت أفتوني لماذا تكبر قالوا قوي قلت قوته لدى بغل تصغر قالوا وجيه قلت فرعون المؤله منه أجدر قالوا غني قلت أغنى منه قارون المدمر قالوا جميل قلت أجمل منه زانية وأقصر قالوا عليم قلت أعلم منه إبليس وأشهر قالوا تقي قلت هل يدري علام التقي يقبر أولى له شكر الذي أولاه ذا الفضل المؤزر قالوا له جسم كبير قلت جسم الفيل أكبر قالوا له عصبية تذر العدو وقد تقهقر فأجبت يوشك أن يذل بموتهم جمعا ليزجر قالوا إذا ولم التكبر قلت ذا معنى ميسر ظن الغبي بأن فضل الله فضل عنه يؤثر فبه سما وإذا صحى لمح الحقيقة فيه تزأر تلك الحقيقة فاعرضوا تلك الحقيقة فاعرفوها يا ذوي القلب المطهر وعليكم مني سلام عرفه في الكون ينشر هي دي الحقيقة يبقى لما تتكلم عن كبر بالقوة افتكر عاد لما تتكلم عن كبر بال- بالجبروت افتكر فرعون لما تتكلم عن الأنا بالجمال شوف جمال واحدة تكون بغي لما تتكلم عن الشهرة مفيش أشهر من إبليس لما تتكلم عن القوة اتفضل تمشي وللأرض منك وإيد شوف الجبال اللي حواليك شوف الجبال اللي حواليك هو ربنا لما بيتكلم عن الجبال الرواسي دي عشان يوريك انت فين انت فين انت مين انت ايه وسط ده كله ولا حاجة ولذلك كما قلنا في حلقة سابقة ها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يعني ما تمشيش كده تخبط وترزع يبقى كل ما يقولوا لك عن حد في حاجة افتكر النقيض اللي على ضده على طول اللي أجمل وأقوى و- وأذكى و وإلى آخره عشان تصغر وتبقى قد كده رياح القيس رجل يسأل ما الذي أفسد على العمال أعمالهم فقال حمد النفس ونسيان المنعم يبقى صنم الأنا هو اللي بيدعوك تعظم عملك وتستكثر عملك يبقى لما تكون ذكي تفتكر لنفسك تكون شكلك حلو تب- فاكر ده من نفسك تستاهل لما تكون قوي ده من نفسك بناسب جامد وهكذا وهكذا في أي أزمة تجد صاحب صنم الأنا يشعر أنه لها أنا للأزمة دي طبعا يمكن صنم الأنا في الغالب بيكون عند أصحاب المواهب دي حقيقة واللي أصحاب المتصدرين للأماكن العالية أصحاب الإمكانات والنجاحات ولكن تعالوا بقى نشوف حاجة مهمة قوي قد يظهر صنم الأنا عند واحد غلبان فقير تخيل بقى يعني واحد غلبان وفقير وصنم الأنا ده يظهر عنه إيه اللي بيحصل تلاقي الغلبان الفقير ده الله جل وعلا لما يتكلم عن بغضه لثلاثة من ضمنهم العائل المستكبر يخرب بيت سنينك يعني فقران مش لاقي الله ده وبتتكبر اه اهو ده ربنا يبغضه جدا يكون فقير جاي العائل جاي من العيلة وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء خلاص فالعائل ده فقير بس بيتقرنم تصور ويقلد ولاة الزواج في القصة بتاعته ويعمل لك فيرزاتشي و... ويعمل لك شعره مش عارف ازاي ويلبس لك لويست وبتاع وماشي يا عم اقعد على جنب ما احنا عارفينك انت مش ابن الحاج فلان الراجل الطيب اللي ساكنين كده في الحته يا عم تلم انما ما فيش تقول لي مين ده لازم وبيصل معاه انه تعظيمه لذاته والله العظيم اعرف ناس كان يجي يقول لاصحابه ساكن فين يا ابني طب انت مكسوف ليه ما تقول في بولا ابو العيله هي وحشه ده الناس ال- ال- ال- العظماء وال- واهل الفضل كلهم من الحتت دي ايه المشكله يعني يقول لك في الزمالك وينزلوه وبعدين يركب المعديه يروح على ابو الأبو العيله طب ليه يا ابني اهو فقير لكن صنم الان عنده عالي فمش مخليه قادر يستوعب انه ما يتكبرش على الناس ده انا هقول لكم على حاجه جميله قوي واحد اسمه داوود الطائي داوود الطائي ده رائع بيسألوه مرة انتوا عارفين طبعا يعني انه خيرية أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن تخيل انه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان كده بقول لك ده ده خبيث قوي اللي احنا بنتكلم فيه ممكن ينط لك صنم الآن ده قيل لداود الطائي أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر هو كده عمل حاجة غلط ده دي الشعيرة اللي احنا مأمورون أن نقوم بها وإلا ضاعت خيرية الأمة وإلا لعنت الأمة كما لعن بنو إسرائيل من قبل وإلا وإلا وإلا احنا عارفين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصايبه وصل فين في المجتمع دلوقتي فالمفروض داود الطائي لما يقولوا له في راجل دخل يؤمر الأمراء دول بالمعروف يعني ممكن يقول لك إيه يا سلام والله الله يبارك له راجل من ظهر راجل إنما داود الطائي لأنه في ناس تقدر كده تقرأ شخصية اللي قدامها بما ملكهم الله من فضله من الفراسة عارف آه، ابن سيرين كده لما جه واحد يقول له لقد رأيت في المنام أن المؤذن يؤذن ودخل واحد بعديه بشوية قال له نفس الكلام قال للأولاني أنت حرامي وقال للتاني هتحج طب إيه الفرق فراسة بقى سمات الصلاح بنت على واحد وسمات الإجرام بنت على واحد تاني فواحد فسر له قول الله ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون والتاني وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فاللي حصل إن داود الطائي أول ما قالوا له فلان ده داخل يؤمر الأمراء بالمعروف وينهاهم عن المنكر فقال أخاف عليه الصوت لا يضربوه لا يبهدلوه احنا عارفين انه اي حد عنده مركز اكتر شيء يزعجه ويتعب قلبه انك تقول له اتقي الله انت بتعمل حاجه حرام تخيل لما هو ما بيكونش يخاف ربنا سبحانه وتعالى الكلام ده بيزعله قوي انت ما حكمتش بالعدل في كذا الفقراء اللي مرمين في الشارع دول انت انت فيخاف يتخض فممكن يعمل ايه بالسلامه اللي هيأمره هيتشيع فايه اللي حاصل قال اخاف عليه اخاف عليه الصوت هيدغدغوه بالصوت هيكسروا عظمه هيسجنوه فقالوا له ايه بقى قيل انه يقوى عليه ده راجل وهيستحمل وابن ابوه فقال طيب اذا ما كان الصوت هيستحمله فقال اخاف عليه السيف الرقبه هتتقطع فقالوا له لا لا لا لا, لا يهمك يشيل ويستحمل تفتكروا داود الطائي قال لهم ايه بعد الكلام ده ما انا قلت لكم هيتضرب لما يعني ها مش لاقي حد يغيثه من بين ايدين الظلمه دول قلت لي لا ده راجل وهيستحمل يا جماعه ده يمكن يروح في غيبوبه من الضرب ده ويتشلفط وشه هيستحمل طب بيني وبينكم كده بصراحه بس انا ما رضيتش اقول لكم انا خايف لا يقطعوا رقبته يعني في نيته هيموت اخاف عليه السيف فقيل انه يقوى على ذلك فقال داوود اني اخاف عليه الداء الدفين العجب الداء الدفين ليه كل لما تلاقي نفسك عايز تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر وبالذات أصحاب السلطات والمراكز وصفوة القوم كما يقولون يعني اوعى تكون دي مصيبة وانت مش واخد بالك انك انت تعمل كده علشان يقال انك انت راجل ما بتخافش في الله لو متلائم وتبقى قاعد وسط الناس يقول لك يا اخي ده كان في واحد في قريتنا بتاعته تقول الحمد لله انا رزعت برنامج ده انا خبطت خطبه ده انا كتبت فيه مقال اتصل بقى بيعمل كده في التليفون وقال لي تبت وانبت بعد ما عمل كده تلاقي نفسك اللي بيتكلم ما كانش بيقصد وجه الله جل وعلا لكن ي- يعني يقصد انه له من السطوه والتاثير على امثال هؤلاء ان بيعملوا حسابه طبعا انا مش ضد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بس بقول لك خد بالك زي ما داود الطائي قال اي حد بقى إذا كنت موظف في مصلحة وشايف إن المدير بتاعك في مشكلة عنده ولا رئيسك المباشر في مشكلة عنده شوف نفسك هتروح تنصحه ليه وهتعمل كده ليه لماذا تنصح وأي شيء تريده من وراء هذا النصح إن الأمور تتحط في نصابها الصحيح وإن الناس تتقي الله سبحانه وتعالى ولا علشان يتقال إنك أنت أصل في ناس كده تحب تهاجم الشخصيات الكبيرة عشان يذكر على الألسن ويبتدي كده يشار إليه إن هو يعني كسر الدنيا فده داء ده داء ما يقبل على فعل هذه الأمور إلا إنه صنم الأنا كبر عنده ولذلك يا جماعة شوفوا أقول لكم على حاجة والله لا يكاد يسلم لا يكاد يسلم من العجب إلا من أعانه الله على أن يراقب نفسه جيدا ويتابعها كويس قوي ويفكر يفكر ألف مرة إيه اللي أنا بقوله أنا كلمت فل ما في ناس كده ده في ناس يعني يقول لك إيه تجيب سيرة فلان يقول لك آه كان بيكلمني امبارح لا لا لا لا لا بيتصل بيا على طول والله ساعات ببقى يقعد بيتحايل عليا عشان اروح له ما بروحلوش انت طبعا بتبقى قاعد بتسمع ده تقول يا ابن الايه انت تعرف الوزير الفلاني انت تعرف اللعيب المشهور ده قوي انت تعرف الكاتب الكبير ده قوي انت تعرف الشيخ فلان الكبير ده قوي ده ساعات من طلبه العلم كده والله انا الشيخ يعني مش عارف ايه ساعات كلنا كلنا والله كلنا قد نتلفظ بمثل هذه الكلمات ونحن لا ندري أن العجب يتسلل بداخلنا يسري في أجسادنا يختلط بذرات دمائنا ونحن لا ندري هذه المصيبة عشان كده قلت لكم ما بيسلمش من العجب أحد لازم كل واحد فينا كبير صغير عالم جاهل غني فقير يراجع نفسه يظبط أموره والمشكلة أنه ساعات بيبدأ من لحظة التجاوب مع الفعل مرة يا رب يكونوا فاهمين قصدي إن شاء الله إنه أحيانا في لحظات الواحد بيجيله لحظات عجب عابرة طارئة مش مستقرة إنما ساعات القلب يتجاوب معاها قوي اللحظة دي قوي فيحس إنه معجب بالفعل اللي عمله قوي وإنه نفسه ومنى عينه إن الدنيا كلها تعرف اللي عرفه فلان اللي ما كانش حد يعرف الموضوع فلان عرفه ونفسه الدنيا كلها تعرف فيتجاوب للحظة مع هذا الأمر فتكون بداية علو صنم الذات ها وبداية كبر وثن الأنا داخل النفس أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بيقول كلمة حلوة قوي أبو الدرداء عمل مثلث مثلث وضع الله جل وعلا على القمة كده وفي الأسفل كده حط نفسه وحط الناس عارفين عمل كده ليه يعني فكر في ثلاث حاجات الله والناس ونفسه فقال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله يعني ايه يعني في بني آدم بيبتدي يبص على نعم ربنا سبحانه وتعالى على الكون وبيبص على انحراف الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى شايف الناس ايه يا جماعه ده بقى معقوله ربنا ينعم علينا بالنعم دي كلها واحنا كده جهارا نهارا الناس بتفطر في رمضان ولا العصاة بالليل ولا التمثيل ولا المجون ولا الخلاعه ولا الفجور ولا ولا ولا ولا معقوله الكازينوهات تقفل في رمضان بامر من الحكومه يقوم صاحب الكباريه يقوم عامل لي سفينه على البحر على النيل حاطط لي فيها برضه ماشي شغال رقص وبتاع وطرب وهيصه وقوم اتسحر على انغام الدي جي مع الفلان الفلاني والكلام العلاني مش ده بيحصل مع فضل ربنا الناس بتبقى كده الا من رحم الله فابو ابو الدرداء يقول حتى يمقت الناس في ذات الله للحديث بقيه بمشيئه الله في ليله غد اسال الله جل وعلا ان ينفعني واياكم بما سمعنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه دمتم في حفظ الله
يعدي مين قد الدنيا ست سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي